تبقى قريب ربنا يكرمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين وأسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبي وإياكم على الإيمان والتوحيد والصلاح وأن نكون من أولياء الله الصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمين يا رب العالمين النهاردة بنلتقي مع قصة جريج العابد الحقيقة جريج العابد دي قصة أيضا في بني إسرائيل جريج العابد كان رجلا تاجرا كان في زمانه كان رجل تاجر أمين جدا ورجل صالح جدا والناس كانت بتثق فيه وبتحبه في يوم من الأيام خطر على باله ان هو يعني يترك التجاره وزهد في الدنيا جدا وعمل لنفسه صومعه، الصومعه دي من دورين ما هياش فيلا يعني بس هي ايه؟ صومعه من دورين بيطلع بحبل وينزل يطلع في الدور الثاني عشان ما حدش يقطع عليه عبادته وقال هفرغ حياتي كلها للعبادة طبعا مش مطلوب من المؤمن وده فهم خطأ مش مطلوب من المؤمن ان هو يقعد فقط يفرغ نفسه للعبادة ويترك اعمار الدنيا بالعكس احنا عايزين ان انت تكون ناجح في حياتك وتكون ما شاء الله عايزين المسلم المهندس والمسلم الطبيب والمسلمة الطبيبة وبعدين العمل ده نفسه عبادة حينما تنفع المسلمين بهذا العمل فده عبادة في حد ذاته إنما إن أنا أقعد وأقفل على نفسي واعبد ربنا وابعد عن اعمار الكون ده كله وما انفعش لا بلدي ولا اهلي ولا ناسي ابقى انا كده فهمت ديني غلط ان الدين ان الدين على قد ما هو بيأمرني بالعباده على قد ما بيأمرني في نفس الوقت ان انا املى الكون ده كله بانجازاتي وابداعاتي وخدماتي للناس احب الناس الى الله انفعهم واحب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم طب انا ادخل السرور على مسلم ازاي اذا كنت انا منعزل وقافل على نفسي وبقول ان انا بعبد ربنا لوحدي الشاهد في الموضوع ان جريج العابد قال خلاص انا اعتزل التجاره تماما واقعد بقى في الصومعه ديت اعبد ربنا وابعد عن كل امور الدنيا وكان ليه آه، يعني ام ست صالحه وست فاضله وطيبه وهو طبعا قاعد في الصومعه ليل ونهار عمال صيام وقيام وعباده وذكر لله سبحانه وتعالى فوحشها ابنها بقالها كام يوم ما بتشوفوش فراحت عدت عليه طبعا هو قاعد في الدور الثاني والصومعه ما حدش يقدر يطلع له الا من خلال الحبل وهو بمجرد ما بيطلع بالحبل دوت للصومعه في الدور الثاني بيلم الحبل علشان ما حدش يطلع له ولا يوصل له الصومعه بتاعته فالام واقفه بتنادي له من تحت عماله بتقول له يا جريج يا جريج عماله بتناديله فكان واقف بيصلي صلاه نافله فعمال بيكلم نفسه بيقول يا ربي امي وصلاتي امي وصلاتي خلاص راح سايب امه وايه واكمل في صلاتي مع ان هو لما كان بيصلي صلاه نافله كان الواجب عليه في الوقت دوت ان هو يسمع كلام امه ويشوفها عايزاه عايزاه في ايه واذا كانت محتاجه له في اي حاجه يروح يقضي لها الحاجه اللي هي عايزاها لان كان في الوقت ده كان من باب اولى انه يحرص على طاعه امه ما دام ما بيصليش فريضه شوف قد ايه وحتى لو كان بيصلي فريضه والامه حصل لها ازمه ما يعني مثلا هب ان واحد مريض وبيصلي في البيت الفريضه ومش قادر يروح المسجد وسمع امه وهي بتستغيث بيه حصل لها مشكله البوتاجاز خبط ضرب فيها او حصل لها اي مشكله في الوقت دوت يترك صلاته ويروح يشوف امه لانها معرضه للخطر ولو كان بيصلي في المسجد وبعدين رجع بيصلي السنة أو بيصلي النافلة وأمه محتاجة في أمر ضروري فكان الواجب عليه في الوقت دوت إنه يشوفها عايزة إيه لكنه برضه نظرا لقصور علم الإنسان أحيانا لأن العالم أفضل من ألف عابد العالم بيعبد ربنا على علمه وعارف إمتى يتصرف التصرف دوت وإما وإمتى يتصرف التصرف دوت بضوابط شرعية هو عارفها أما العابد فممكن يعبد ربنا على جهله وهو مش واخد باله ومش عارف المهم هذا الرجل كان رجل عابد وكان رجل فاضل جدا وكان رجل محترم الا انه ما خدش باله ان هو بالمنظر دوت اثر مع امه فامه فضلت تنادي عليه ما ردش عليها مشت وهي زعلانه جات له في اليوم الثاني برضه واقفه في عز الشمس لدرجه ان النبي وهو بيحكي الحديث دوت بيصور لنا كلنا شكل ام جريج وهي بتنادي بتقول يا جريج يا جريج وحاطه ايديها كده لان الشمس عماله عامله ايه عاكس على عينيها فمش قادره تبص فبتقول يا جريج يا جريج فبرضه كان بيصلي فبيقول يا ربي امي وصلاتي امي وصلاتي كمل الصلاه بتاعته اللي هي نافله وترك امه مشيت زعلانه في اليوم الثالث والاخير جت بتنادي عليه يا جريج يا جريج كان برضه بيصلي فقعد يقول يا رب امي وصلاتي امي وصلاتي كمل في الصلاه وساب امه امه زعلت وليها حق تزعل يعني انت لو كنت سمعتني في اول يوم حتى لو كنت مشغول بعد ما فضيت ما جتنيش ليه طب في اليوم الثاني كان عندك حتى ظروف بعد ما خلصت ظروفك ما جتليش ليه في اليوم الثالث لا اكيد انت مش عايز تشوف امك اكيد مش عايز تعرف امك انت كده مقصر في حق امك انت كده عقيت امك ايه اللي حصل ما كان من هذه الام الا انها دعت على ابنها وياما ابناء ضاعت حياتهم ضاع مستقبلهم بسبب دعاء ام او دعاء اب خدوا بالكم يا شباب والله العظيم أجمل شيء في الكون ده كله بعد التوحيد والعبادة بر الوالدين المولى عز وجل قال أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل لو صليت وزكيت وحجيت وصمت وعقيت أمك وأبوك فالله عز وجل لا يقبل منك عبادة اوعى تقول لي الكلام ده جاي من عندي ده من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة كان أول واحد في الثلاثة العاق الوالدين يا سبحان الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي علمنا ازاي ان احنا نبر الاباء والامهات الام مشيت وهي غضبانه فدعت على ابنها وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا يعني يا رب ما تخلوش يموت هو عمال بيعبد بيعبدك يا رب وبعيد عن الفتن يا رب يعني أنا بدعي إن ما تخليش ابني يموت إلا وهو بينظر إلا هو يبتلى بالنظر إلى وجوه البغايا النساء اللي مش كويسين شوف النبي بيقول إيه بقى النبي بيقول ولو دعت عليه أن يفتن لفتن هي دعت عليه بمجرد النظر للنساء اللي مش كويسين وده دليل على ان النظر الى اصحاب المعاصي عقوبه من عند المولى عز وجل سبحان الله يعني بعض الناس اللي قاعدين ليل ونهار قدام الكليبات وقدام ال ال الاشياء ال ال البشعه ديت فدي عقوبه من ربنا هو لو كان غالي عند ربنا كان ربنا حال بينه وبين هذا النظر وده مش معنى كده ان احنا بنيأس حد من رحمه ربنا بنقول في اي لحظه تب الى الله وارجع الى الله سبحانه وتعالى واعلم ان البصر ده نعمه نعمه احفظها عشان ربنا يحفظها عليك احفظ الله يحفظك سبحان الملك ممكن انسان عياذا بالله يبتلى بفقد البصر يقول يا رب رجع لي بصري ومش هبص حتى على الرجاله مش النساء بس فالنعمه حفظ النعمه بان انت تشكر ربنا بالنعمه ديت وشكر المولى عز وجل بنعمه العينين ان انت ما تستعملش عينيك الا فيما يرضي الا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ولذلك الملك سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يعني ايه يعني اوفقه ان سمعه ده ما يجيش الا على ما يرضيني وبصره لا ينظر به إلا لكل شيء يرضيني ما يبصش بيه ولا يستعمله أبدا في أي معصية فالأم دعت على ابنها ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه البغايا قدر ربنا في اللحظة دي حبايب قلبي إن بني إسرائيل قاعدين بيتكلموا مع بعض فافتكروا مع ان هم كانوا ناسينه خالص افتكروا جريج وعبادة جريج وعمال ما شاء الله ليل ونهار عمال بيعبد ربنا وصلاة وصيام وذكر وقراءة وشيء عجيب جدا فقالوا ايه رأيكم ما تيجي نتفق ونعمل مؤامرة عشان نفتن الرجل ده ونخرجه عن دينه قالوا والله فكرة حلوة طيب نعمل ايه قالوا اكتر حاجة ممكن يفتن بها مثل هذا الرجل هي فتنة النساء لانه قاعد ليل ونهار شاغل نفسه بعيدا عن ان هو يتجوز ولا يعيش ولا يفتح بيت ولا ولا طيب تعالوا نفتنه بفتنه النساء ايه اللي عملوا الناس دولت مع هذا الش... هذا آه، ال- ال- الرجل العابد راحوا مكلمين واحده وقالوا لها خدي الفلوس ديت وروحي تعرضي لجريج وافتنيه ومكنيه من انه يفعل عياذا بالله بك الفاحشه قالت لهم خلاص سمعا وطاعه هروح انفذ المهمه ديت ايه اللي حصل لجريج العابد ده اللي هنعرفه بعد الفاصل صلى على الحبيب قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا قدر زيهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرجع لقصة جريج العابد فبنو إسرائيل قالوا بس احنا عايزين نتفق على الرجل العابد ده إن احنا نفتنه في دينه عملوا إيه راحوا لواحدة امرأة بغية عياذا بالله قالوا لها احنا عايزينك تفتني الرجل ده قالت لهم خلاص فهي كانت مغرورة جدا في نفسها وكانت امرأة جميلة جدا فراحت وتعرضت لجريج وهو في صومعته تعرضت له وحاولت تفتنه بأي طريقة فلم يلتفت إليها حاولت بكل أنواع الإغراء فلم يلتفت إليها قالت معقولة أرجع أقول لهم إن أنا المرأة الجميلة بارعة الجمال أنا فشلت في المهمة ديت فما كان منها إلا إنها كررت المحاولة مرة واثنين وثلاثة فلما فشلت نهائيا ذهبت إلى رجل كان بيرعى الغنم رجل راعي بسيط جدا جدا فذهبت إليه وتعرضت له فوقع عليها وفعل بها الفاحشة عياذا بالله فحملت فلما حملت بعد فترة ذهبت إلى هؤلاء الناس وقالت لهم أنا نفذت المهمة وجريج وقع بي وفعل الفاحشة وأنا الآن حامل منه المهم بعد فترة ولدت قالت لهم هذا هو ابن جريج من الفاحشة من الزنا عياذا بالله فما كان من الناس دولت الناس يعني على قد ما هم جواهم الشر ده الناس دولت يعني جواهم الشر ده ونفسهم يفتنوا الرجل العابد ده الا انك لما تسالهم من جواهم يقول لك نتمنى ان احنا نشوفه انسان كويس لان الانسان الرمز ده سواء كان عالم او عابد لما بيسقط قم- قدامنا بالمنظر البشع ده احنا بنقلق على حياتنا بنقول يا معقوله رجل محترم بالمنظر ده ويعمل كده امال احنا بقى نعمل ايه امال الناس تعمل ايه فبيبتدي يحصل شيء من جوه الناس بيضعف ايمانهم ان هم بيقولوا اكيد بقى يعني ما دام كده دوت عمل كده اكيد المجتمع كله اكيد واكيد وبيحصل سوء الظن بين الناس وبعضهم البعض لما رمز كبير ديني يسقط ويفعل في هذه الفاحشة ولو ان ما بنقولش ان في حد في الدنيا معصوم لكن في مثل هذه الاشياء العالم او العابد ما ينبغيش ان هو يتردى ويسقط الى هذه الدرجة انما حينما يقع العالم او العابد في فعل هذه الامور فالناس بيحصل عندها لخبطة في دينها وبيحصل عندها فتنة كبيرة ولذلك الناس ديت حصل لهم صدمة رغم ان هم باعتين المرأة ديت عشان تفتن الرجل ده الا ان هم لما قالت لهم ان هو فعلا حصل اللي انتوا طلبتوه اتفتنوا فتنة كبيرة جدا وجريوا على الصومعة بتاعة جريج العابد وبدأوا يسبوه ويشتموه هو طبعا في الدور الثاني عمالين يشتموه ويسبوه هو مش عارف ايه اللي بيحصل الناس دي عمالين بيشتموني ليه فما ردش عليهم فجأة لقاهم بيحاولوا ان هم يهدموا الصومعة ولقى فعلا الصومعة عمالة بتهتز ويمكن تقع فبص ايه في ايه ايه اللي حصل قالوا له انزل يا كذا انزل يا كذا فشتموه فلما نزل بدأوا يضربوا فيه طب يا جماعة في ايه طب عرفوني انا عملت ايه يمكن انتوا سمعت حاجة غلط قالوا هذه المرأة تقول أنك فعلت بها الفاحشة وهذا ويعني وأنت خلي يعني خل أنجبت منك ولدا فقال لهم طيب بسيطة خالص استأذنكم أصلي ركعتين ممكن قالوا اتفضل وده درس كبير قوي قوي ربنا سبحانه وتعالى بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لما يحصل لك أي ابتلاء رقم واحد اصبر رقم اتنين قوم وصلي صدقني بعد الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبعد ان انت تقوم تصلي ركعتين تأكد ان ساءت الفرج من عند الله سبحانه وتعالى لانك لجأت لله ولن يتخلى الله عن عبد ابدا لجأ اليه وانا اعلم ان كتير من المسلمين ممكن يكونوا بيعانوا من ابتلاءات كتيرة قوي قوي قوي ما عليك الا الصبر والرضا ثم قوم وصلي قوم صلي ركعتين قيام ليل ان ربنا يهدي لك اولادك قوم صلي ان ربنا يهدي لك جوزك قوم صلي ان ربنا يهدي لك زوجتك قوم صلي ان ربنا يوسع عليكم قوم صلي ان ربنا يفك اسر ابنك قوموا صلوا واستعينوا بالصبر والصلاة قام جريج العابد وتوضى وصلى ركعتين ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى إن ربنا يظهر الحقيقة ويفرج عنه الكرب دوت بعد ما صلى ركعتين قال لهم انتوا بتقولوا ان انا فعلت الفاحشه بهذه المراه مش بتقولوا كده قالوا اه قال لهم طيب فين الولد اللي انتوا بتقولوا ان هي جابته مني قالوا هنجيبه لك حالا فجابوا له طفل صغير لسه بيرضع فلما رآه جريج نخسه بصباعه كده بس بالراحة في بطنه وقال يا غلام من أبوك طب فالناس مستغربة انت بتكلم طفل صغير لسه بيرضع وفي حد في الدنيا شاف طفل صغير بيرضع يوم يتكلم فإذا بالحق جل وعلا وهي دي الكرامة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة فإذا بالحق جل وعلا ينطق هذا الطفل فيقول له أبي فلان الراعي فلما قال الطفل هكذا الناس حط ايدهم على راسهم مش مصدقين نفسهم معقولة طفل رضيع بيتكلم ويقوم يبرأ جريج العابد ياه أكيد الراجل ده فعلا إنسان فاضل وإنسان طيب وإنسان صلته بالله عظيمة سبحانه وتعالى فبدأوا يمسحوا إيديهم فيه وبدأوا يبوسوه ويقبلوا إيده ويقبلوا راسه وسامحنا يا جريج إحنا أسفين والله إن إحنا أسأنا الظن بيك إحنا اللي اتسرعنا وصدقنا هذه المرأة الكاذبة إحنا إحنا وبعدين قالوا له إيه رأيك الصومعة اللي إحنا هديناها ديت ممكن نبنيها لك من تاني بالذهب والفضة قال لهم لأ أنا لا عايز ذهب ولا عايز فضة ما أنا كنت تاجر ومعايا فلوس وكان عندي حاجات كتيرة جدا لكن أنا تركت كل دوت عشان أفرغ حياتي كلها لله ولعبادة الله سبحانه وتعالى ولكن أعيدوها كما كانت زي ما كانت بالظبط عيدوها لي علشان أقدر أطلع تاني وأفرغ حياتي للعبادة فقاموا وأعادوا له الصومعة وطلع جريج مرة تانية عشان يبدأ رحلة العبادة مع ربه عز وجل العجيب في الموضوع ان هم لما خدوه هو نازل من الصومعة ورايح عشان يشوف المرأة اللي بتتهمه ورايح عشان يشوف الطفل اللي هم بيتهموه بان هو ده ابنه وهو ماشي مجموعة من النساء البغاية اللي بيمارسوا الفاحشة عياذا بالله كانوا واقفين صفين فرحانين جدا في جريج العابد ان المرأة دي فتنته فلما عينه جت على النساء دولت ابتسم جريج لما سئل بعد ذلك قال لقد دعت علي أمي ألا أموت حتى أنظر إلى وجوه البغايا فنظرت إلى وجوه البغايا بدعاء أمي علي ولو دعت علي أن أفتن لفتنت لكن الحمد لله إن أمه ما دعتش عليه إن هو يتفتن العجيب في الموضوع ان جريج العابد دوت بعد البلاء كان افضل منه قبل البلاء كان مكانته في قلوب الناس وكان مكانته عند ربنا سبحانه وتعالى بعد البلاء ده ما حصل وبعد ما ظهرت براءته وبعد ما ظهرت كرامته ديت كان أفضل عند الله وكان أفضل عند العباد وكان أحب إلى قلوب العباد منه قبل أن يكون قبل ذلك البلاء نتعلم دروس كتيرة جدا ذكرنا بعدها في ثنايا القصة لكن من ضمن الدروس اوعى انك في يوم من الايام تعق امك او ابوك اختم بقصة عجيبة جدا في يوم من الايام بعض الشباب وكان ابوهم رجل غني وكانوا بيستعجلوا ان هم يورثوا فلوسه رغم ان راجل ما حرمهمش من اي حاجة وجاب لهم كل واحد شقة وعربية واداهم فلوس وجوزهم لكن الراجل كان مليونير وكانوا هم عايزين ياخدوا فلوسه بأي طريقة فما كان منهم إلا ان هم في يوم من الأيام بعد وفاة الأم والراجل أصبح عايش لوحده وكل يوم رايح يقضي يوم عند ابنه دوت وعند ابنه ده وعند ابنه دوت قالوا احنا زهقنا منه وعايزين نخلص منه فما كان منهم إلا إن هم حطوا له منوم في الشاي وخدوه ودوه لدار مسنين عشان يعيش هناك الراجل لما فاق فوجئ بالمنظر دوت ان هو في دار المسنين وكان واحد من اولاده قال للرجل اللي هو شغال في دار المسنين قال له لو مات ابويا بلغني وليك بشاره وليك فلوس كبيره جدا على البشاره ان هو مات فما كان من الرجل دوت الا ان هو لما فاق وعرف ان اولاده رموه في دار المسنين بكى بكاء شديد جدا على العقوق اللي شافه من اولاده وراح منادي على مدير الدار قال له انا راجل مليونير وهكتب لك بشيك بنكي دلوقتي كل ثروتي وكل فلوسي لدار المسنين عشان احرم ولادي اللي عقوني ورموني في دار المسنين الرجل ما قعدش غير 48 ساعة ومات الرجل وبعدين لما بعتوا لأولاده فرحوا طبعا عشان هيورثوا ولما راحوا هناك قالوا لهم الرجل مات بعد 48 ساعة من رميتكم ليه وكتب كل ثروته لدار المسنين لو كانوا صبروا عليه 48 ساعة كانوا خدوا أجر البر وخدوا الفلوس اللي هم عايزينها لكن دي عاقبة العقوق حكينا لكم قصة جريج العابد ربنا يجمعنا وإياكم على البر وعلى الطاعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش سدوم اصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين هنعيش ونموت واحنا طيبين